أن يعلمون الناس السحر وكنت قد وعدت في الحلقة الماضية بإذن الله جل وعلا أن أتحدث عن سحر عدم الإنجاب وسحر الإجهاض وعن العلاج بإذن الله تعالى المهم أردت استثمار الوقت بإذن الله في هذه القضية المهمة والتي تهم قطاعا عريضا من الموحدين ومن الموحدات لذا أستعين برب البريات وأسرد الأمر سردا علميا أقول بادئ ذي بدء أركز وأكرر على أن السحر داء على أن السحر داء شأنه كشأن باقي الأمراض التي تعتري البشر التي تعتري البشر وهذا داء دفين لا يظهر ولا يعلم إلا عند الحاذقين من أهل العلم المتخصصين في ذلك الباب ولهم معرفة به وما من داء إلا وأنزل الله له الدواء علمه من علم وجهله من جهله المهم للدخول مباشرة واستثمار الموضوع يقول قائل أنتم تتحدثون عن سحر عدم الإنجاب وهل سبق أن تكلم الأول في ذلك هل سبق أن حدث ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو تحدث الصحابة عن ذلك أو تحدث التابعون عن ذلك من أكابرهم وأوساطهم وأصاغرهم أم أن الكلام هكذا أخذتموه من الخبرة والتجربة أقول بل إن الأمر نقل نقلا علميا عن صدر الأمة وعن سلف الأمة ولن أتحدث إلا بدليل من حيث العزو ومن حيث وضع رتبة أيضا حتى يسلم الموضوع لأنني وعدت المشاهدين ووعدت المشاهدات منذ بدأت هذه السلسلة أن تكون مرجعية للجميع علمية وتطبيقية حتى لا يحتاج الإنسان إلى ساحر أو إلى راق أو إلى مشعوذ أو إلى معالج بالقرآن أو ما شابه ذلك والله المستعان المهم سحر عدم الإنجاب قال الإمام الحافظ ابن كثير قال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن مولد ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بل رضي الله عنهما وأرضاهما ماذا قال بالحرف الواحد قال وفرح المسلمون به أي أن المسلمين لما ولد عبد الله بن الزبير فرحوا فرحا عظيما وفرح المسلمون به لأن اليهود كانوا قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين يعني لما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فرحا عظيما لماذا؟ لأن اليهود زعموا أنهم سحروا المهاجرين فلا يولد لهم ولد يعني انهم عملوا سحر نوع من انواع السحر والمعلوم عرفيا ومحليا واقليميا ودوليا وعالميا ان ابرع الناس في مجال السحر هذا هم اليهود قبحهم الله جل وعلا المهم لما هاجر المهاجرون ونزلوا على اخوانهم الانصار وشاطرهم الانصار الاموال والديار وكل شيء طبعا معلوم ونزل فيهم قوله جل وعلا أي في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة زعم اليهود حقدا وخسة أنهم قد سحروا المهاجرين ولن يولد لهم ولد ما عادش حد يتولد لهم يعني عملوا سحر للنساء بالإجهاض أو بعدم الحمل مطلقا أو بالعقم غير الطبي هذا تعالوا نشوف إيه اللي جرى بعد ذلك فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون لما اتولد عبد الله بن الزبير بعد هذه الشائعة وبعد هذا الكلام من اليهود وبعد هذا التهديد من اليهود كبر المسلمون تكبيرة ارتجت المدينة على إثرها المدينة نفسها ارتجت من هذه التكبيرة من ماذا؟ من المهاجرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكبر الله أكبر لماذا؟ لأن الله قد خيب ظنهم وأبطل فعلهم وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كانوا المهم أن الله أبطل سحر اليهود فلما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون أي من المهاجرين وكبروا تكبيرة ارتجت منها المدينة وقيل إن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه والمعلوم أن أبا بكر له جد هو جد ابن الزبير لماذا؟ لأن ابن الزبير أمه من؟ أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأرضهما ولذلك جه الجد جه أبو بكر حمل هذا المولود وطاف به شوارع المدينة وهو يكبر لماذا؟ ليشتهر أمر هذا المولود على خلاف ما زعمت اليهود واحد اللي جبت الكلام ده منين؟ بالنص وعدتكم مش هتكلم كده بالنص عزم ورتبة طبعا قلت في البداية والنهاية 8 الجزء 8 837 الجزء 8 837 والاستيعاب برقم 1384 وفي الإصابة 489 قصد الغابة 2241 وتجريد أسماء الصحابة 3285 ده عشان طلاب العلم عشان الإخوة الأحبة اللي بيدخلوا على موقع القناة بعد ذلك أو على موقعنا وبينظروا بعد ذلك في التخريج عشان يقفوا على هذه الأمور فتطمئن القلوب بإذن الله يبقى يا جماعة سحر عدم الإنجاب له أساس له أصل هو إيه لما المهاجرون احفظوا معاك المهاجرون لما نزلوا على الأنصار في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زعم اليهود أنهم عملوا سحرا للمهاجرين بعدم الإنجاب ولن يولد لهم ولد لذلك لما ولد عبد الله بن الزبير حينئذ كانت فرحة كبر المسلمون تكبيرا ارتجت منها المدينة وجيء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وحمل المولود وطاف به في شوارع المدينة لماذا؟ ليشتهر أمل ميلاده على خلاف ما زعمت اليهود وبينت لكم هذه موجودة فين بالنسبة للعزو كلية تعالوا الرواية الثانية الرواية الثانية بتقول إيه من طريق مصعب بن ثابت لما قدم المهاجرون أقاموا لا يولد لهم ولد لما المهاجرون هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على الأنصار بقوا فترة يا جماعة لا يولد لهم ولد يعني ما يتولدهمش لا ولد ولا بنت ما في ما في حمل ما في حمل في الوقت دي فترة قالوا سحرتنا يهود أم المهاجرون قالوا سحرتنا اليهود هم اللي عملنا السحر هذا وما عدناش قادرين ننجب فكثرت القالة في ذلك فكان أول مولود يولد هو ابن الزبير فلما ولد فرح المسلمون وكبروا تكبيرا ارتجت منها المدينة على إثر ذلك المهم في النهاية لك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأذن في أذنيه للصلاة الوادي من طريق الواقدي وهو متروك وهو متروك لسوء حفظه رغم أنه إمام في السير والمغازي يبقى عندنا الرواية الأولانية أخذنا بها بإذن الله والرواية الثانية رغم أني تحدثت في الواقدي إلا أن المعنى ونفس المعنى أو قريب من المعنى ويحمل نفس المعنى بإذن الله جل وعلا أعراض سحر عدم الإنجاب يبقى أنا الأول أهو نحفظ مع بعض الأول تحدثت عن سحر عدم الإنجاب بدايته إزاي حتى بين لينا احنا كمسلمين وجبت لك الروايات بعد كده أنا بنتقل للأعراض يبقى نركز نمشي مع بعض خطوة خطوة ننتقل من مرحلة ننتقل المرحلة الثانية ننتقل من السلم ده إلى السلم الثاني عشان معلوماتنا يبقى فيها تركيز خلصنا من الأمر آه أصلنا الأمر بداية كان إزاي آه ادخل بعد كده في أعراض سحر عدم الإنجاب أول عرض ذكروا العلماء أول حاجة هو قالوا عدم الإنجاب لفترة طويلة عدم الإنجاب لفترة طويلة يعني جالها الدورة الدورة مرة ثانية الدورة مرة ثالثة الدورة مرة رابعة الدورة مرة خمسة مش حمل وهكذا وليس هناك مانع طبي أو عقمة يعني في الأصل سلام الاثنين راحوا للأطباء فيش يا جماعة مانع ما فيش مانع طب هل هذا عقيم وهذه عقيمة لا أبدا هذا سليم وهذه سليمة لكن ما في حمل ما في حمل والدورة على طول في ميعادها بتيجي يبقى ده سببه ايه ما في الحالة هذا وسحر عدم الإنجاب يبقى أول حاجة بقوله عدم الإنجاب لفترة طويلة فترة طويلة اللي احنا بنقولها مش معناها تحدد بمدة معينة المهد كذا دورة وما فيش حمل ما فيش حمل يبقى أنا الأول ببحث في أمرين عند الأطباء والمتخصصين فيش موانع فيش موانع لا في منع طبي ولا في عقم عند الاثنين يبقى في الحالة دي هذا سحر عدم الإنجاب النقطة الثانية العرض الثاني احفظوا معايا العرض الثاني الشعور بأعراض السحر الشعور بأعراض السحر واحد الحين يقول لي أو واحدة يعني إيه الشعور بأعراض السحر اللي أنا ذكرتها قبل ذلك اللي هي الأعراض العامة للسحر في 16 نقطة الأعراض العامة للسحر اللي أنا ذكرتها قبل ذلك ومش هعيدها عشان ما نكررش الأعراض العامة للسحر وربما المس خاصة عند الزوجة تشعر بالأعراض دي آه نزلت الأعراض وجدتها عندها تماما طبق ما أنا ذكرت آه يبقى فعلا هذا سحر عدم الإنجاب العرض الثالث اللي هو إذا حملت المرأة تحمل ممكن تحمل أهي تحمل إذا حملت المرأة تسقط يحصل لها اسقاطة ما تكملش بعد مثلا كم يوم بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث بعد أربع المهم تسقط بدون سبب طبي ويتكرر ذلك أنا بأكد جدا عن الناحية الطبية بدون سبب طبي ويتكرر ذلك يبقى العرض دي ممكن تحمل الله عدم إنجاب لا فيها هو تحمل ولكن تسقط طب وبعدين سبب طبي لا ما فيش أي سبب طبي طيب مش مرة واحدة بتكرر ده اثنين ثلاثة أربعة يبقى في الحالة دي ده سحر عدم الإنجاب النقطة الرابعة الشعور عند المرأة بآلام في البطن آلام في البطن وبخاصة في الرحم الشعور عند المرأة بآلام في البطن وخاصة في الرحم مش أي واحدة تتوهم وتقول أنا عندي كذا لا الأصل ما بتحملش وإن حملت تسقط وبتشتكي من أعراض الأعراض عبارة عن آلام شديدة في البطن وبخاصة في الرحم يبقى هذا عرض من أعراض سحر وهو العرض الرابع بعد كده الشعور بآلام عجيبة أسفل الظهر فوق المقعدة يعني الواحدة تقول مثلا أشعر كأني أضرب في ظهري كأني في ضربات في ظهري آلام في ظهري ظهري دائما أشكو منه من ناحية الأسفل طيب بعد كده شعور بالصداع مع آلام في البطن وضربات في الظهر مع آلام في البطن وآلام في الظهر هذا ما جمعته عن أهل العلم بالنسبة لأعراض سحر عدم الإنجاب يبقى يا جماعة أول حاجة تحدثنا عن قول ابن كثير في هذا الباب في مولد ابن الزبير ثم تحدثنا عن أعراض سحر عدم الإنجاب وأتينا بالستة أعراض للتذكير بسرعة أول حاجة عدم الإنجاب لفترة طويلة فيش إنجاب لفترة طويلة وليس هناك منع طبي أو عقم لا هناك منع طبي ولا هناك عقم اثنين شعور بأعراض السحر عند المرأة تشعر بأعراض السحر اللي ينهي اللي أنا ذكرتها الأعراض العامة للسحر ترجع إليها في نقاط 16 في النقاط 16 اللي أنا ذكرتها وبعدين خاصة عند الزوجة هذا الأمر ثلاثة إذا حملت تيجي تحمل لكن تسقط ويتكرر ذلك مش مرة وتقول لي أنا معمول لي لا لا لا عادي أمر عادي لكن يتكرر ذلك وبدون سبب طبي بأكد بدون سبب طبي ما في سبب طبي لذلك عرض العرض الرابع شعور بألم في الباطن عند المرأة وخاصة في الرحم بعد كده شعور بآلام في أسفل الظهر أشبه بالضربات بعد كده شعور بألم في البطن مع ضربات في الظهر مع الصداع أو ما يشعره تشعره المرأة وتقول إنه أشبه بضربات المسامير أو ما شابه ذلك في الرأس يبقى أنا انتهيت من كده من أعراض سحر عدم الإنجاب بعد كده أسباب عدم الإنجاب المحور الثالث أسباب عدم الإنجاب أنا بحاول أوصل المعلومة حفظا حفظا وليس فهما فقط يبقى أنا انتهيت من الأعراض أدخل لعدم اللي هي الأسباب عدم الإنجاب إيه الأسباب اللي بتمنع الإنجاب أنا ذكرت الأعراض لكن ما ذكرتش الأسباب السبب الأولاني عدة موانع منها الأولاني العقم أول سبب العقم واحد يقول العقم أي نعم من قوله جل وعلا ويجعل من يشاء عقيما هذا من عند الله جل وعلا والعقم هذا مذكور في القرآن هذا له دلالة الكتاب وله دلالة السنة وعليه سلف الأمة في عقم برش أتكلم فيه من عند الله جل وعلا وهذا بإرادة الله جل وعلا النوع الثاني المنع الثاني بسبب موانع طبية بسبب موانع طبية يبقى أول حاجة ممكن يكون عقيم أو هي عقيمة خلاص أرفع إيدي وبالصبر يؤجر وبالصبر تؤجر بإذن الله جل وعلا بعد كده المنع الثاني مانع طبي المنع الثاني مانع طبي بمعنى المنع الطبي يجي الأطباء يقولوا مثلا عنده دوالي في كذا عندها كذا إلى آخر هذه الأمور يبقى يعاد فيها إلى أهل الاختصاص من أهل الطب يبقى الأمر ده يا جماعة ده شغل أطباء لا تقولوا لي علاج بالقرآن ولا تقولوا لي علاج بغير القرآن أو ما شاء أبدا لا تروحوا لدجال ولا تروحوا لساحر ولا تروحوا لأفاك ولا تروحوا لمعالج بالقرآن ولا تروحوا لواحد راقي أبدا ده شغل أهل الاختصاص للأطباء وإلا لو دخلت الطريق الآخر مش هتنتهي مش هتنتهي يبقى ما دام هذا الأمر المانع الموجود مانع طبي يبقى نذهب إلى الأطباء المرأة عندها هذا شيء تذهب إلى الطبيب المسلم الثقة الرجل عنده شيء يذهب إلى الطبيب المسلم الثقة طب المرأة مش لاقية طبيبة مسلمة ثقة بالقوة والإمكانية اللي تقدر تعالجها هل يجوز تذهب إلى طبيب نعم وهذه وهذه فتوى كبار العلماء تذهب إلى طبيب مسلم ثقة معها المحرم في هذه الحالة ويعالجها بإذن الله جل وعلا يبقى المنع الثاني لأهل الاختصاص طيب المنع الثالث بسبب المس اللي بسموه العشق ان يكون عامر مكان أو ما شابه ذلك أعجب بالبدن أو ما شابه ذلك خلاص والعياذ بالله جل وعلا فيعمل ايه يبدا بقى يضرب يضرب اما ان يضرب في الظهر واما ان يضرب في الرحم واما ان يضرب ما ينزل من الرجل حتى يموت ولا يتمكن يبقى في هذه الحاله هذا نوع ولذلك اهل العلم قالوا يرجع في علاجه الى المس والصنع ففيه الافاده الرابع المنع الرابع السحر المنع الرابع اللي هو السحر المباشر في هذا الباب طيب قبل ما أنتقل إلى المحور الرابع لابد أكد مرة ثانية على أسباب عدم الإنجاب أنا قلت يعني حلقة الليلة بالذات مش حلقة عادية ولذلك أنا قلت يتهم قطاع عريض من الموحدين ومن الموحدات والإنسان لابد يتمزق ويتألم على إخوانه وعلى أخواته ولابد أنه يستفيد في هذا الأمر حتى لا يحتاج الناس وحتى لا يقع الناس في براثن المجرمين أو السحرة الدجالين ولذلك برجع مرة ثانية نحفظ مع بعض أسباب عدم الإنجاب أنا بدي الحين المرأة اللي تسمعني أو الأخت اللي تسمعني أو البنت اللي تسمعني ما تكونش تسرع عايزة حاجات معينة تسمعها لا افهمي افهمي مش كل شيء يعاد فيه للمشايخ مش كل شيء يعاد فيه إلى كلام لا أبدا أبدا أنا بقول عندي موانع المانع الأولاني بسبب العقم ويجعل من يشاء عقيما خلاص هذا لله جل وعلا هذا أمر إلى الله جل وعلا يصبر وهي تصبر يصبر وهي تصبر والأجر عند الله جل وعلا يحتسب السبب الثاني موانع طبية يعني راحت كشفت عند الطبيبة وهو كشف عند الطبيب طلع عنده أشياء مثلا محتاج جراحة محتاج كذا محتاج علاج هي محتاجة جراحة محتاجة علاج يبقى نعود إلى أهل الاختصاص خلينا مع الأطباء هو يبقى مع الطبيب هي تبقى مع الطبيبة وفي الحالة دي يتم العلاج بإذن الله بإذن الله أباكره يتم العلاج بإذن الله فإن الله خلق لكل داء دواء ما ينفعش تقول لي لا لا لا لا لا لا الأطباء بيقولوا عندي مثلا محتاج عملية دوالي جراحة لا لا لا لا, لا, لا. أنا خلينا على الرقية وبلاش دي لا ليه يا أخي ليه يا أخي أنا بقول لك أهو فإن الله خلق لكل داء دواء الداء ده له دواء علمه من علمه وجهله من جهله يبقى الأمر ده يعاد فيه إلى الأطباء من أهل الاختصاص الطبيب يعالج الرجل الطبيبة تعالج المرأة إلى أن يأذن الله جل وعلا ده المانع الثاني المانع الثالث اللي بسموه المس أو العشق عامل مكان سيء مجرم متتبع أو ما شابه ذلك جه خلاص يغار عليها وما أشبه ذلك مش عايز أبدا إن هي تكون لغيره أو تتمكن أو تنشغل بأولاد يبدأ بقى من غيرته وهو طبعا يعني والعياذ بالله يعني قذر صاحب معصية دجال هذا الجني أيضا دجال آثم قذر منحط يعمل إيه يبدأ يضرب في الظهر يضرب في الرحم يضرب في الباطن يضرب الشيء اللي بينزل من الرجل حتى يقتله ولا يتمكن من كذا حتى لا يتم الإنجاب طبعا وكل شيء بإذن الله كل شيء بإذن الله كل شيء بإيه بإذن الله بأكد اهو الرابع أو العرض الرابع أو السبب الرابع في عدم الإنجاب السحر اللي هو مباشرة سحر عدم الإنجاب اللي هو زي ما اليهود كانوا بيقولوا انه بيعملوه للمهاجرين سحر عدم الإنجاب سحر عدم الإنجاب بيقوم الساحر بعمله وعايز أقول على شيء وأكد على شيء ممكن يعمل لكن لا يتم بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى وبعدين ممكن يعمل ويقع بإذن الله يبقى كل الأمور مرهونة مرتبطة بإذن الله جل وعلا عشان ما حدش يخطأ في الناحية العقدية طيب أفضل علاج لمثل هذه الأمور للسحر اللي هو اللي أنا ذكرته المنع الرابع زي ما العلماء قالوا معرفة مكان السحر وإتلافه أعرف مكان السحر إزاي الله ما أنت جبت لي حاجة برضو يعني صعبة شاقة جدا كيف أفهمها كيف أقف عليها قالوا إما باعتراف الساحر وإقراره ممكن الساحر يجي يتوب ضميره تعبان كيت يقول لك انا عملت وعملت وعملت لفلانه وعملت لفلان كذا وكذا خلاص يبقى الساحر يجيبه ويتلفه الثانيه قال لك باقرار من ذهب للساحر او ذهبت للساحر المراه اللي ذهبت للساحر عشان تكيد الاخرى تعترف وتقول انا اللي عامله لها عند الساحر فلاني وادي العمل اهو سواء كان هيرش او هيدفن او يعلق او الى اخره يتم اتلافه باذن الله جل وعلا ثالثه برؤيه صادقه المسكينة المعمولة العمل كل يوم بتتضرع إلى الله كل يوم هي محافظة على الأذكار ومحافظة على الصلوات وبتدعو ربنا جل وعلا تشوف رؤية في المنام إن السحر بتاعها معمول مثلا إن هي شربة أو وكلة في الحالة دي شربة أو وكلة آه أعظم أمرات ليه بيت الخبرة والتجربة آه الألم اللي في البطن العجيبة عجيبة وليس هناك شيء عند الأطباء تروح تكشف ما في ففي الحالة دي بنقول لها تعملي كذا وكذا وكذا ويزول بإذن الله طيب شايفه ان مثلا بتكرر الرش قدام البيت كل يوم تشوف كل يوم ترى والعلامات والدلالات ظاهره والقرائن ظاهره يبقى ده سحر مفشوش ويتم باذن الله يعني المعالجه منه طيب السحر مدفون تراه في رؤيه مدفون في الحته الفلانيه وقعت على مكان الرؤيه يبقى يخرج ويتم اتلافه واحد يقول لي الرؤيه اقول له اه سحر النبي علم بالرؤيه سحر عائشه فيما اورد مالك رحمه الله علم بالرؤيه ايضا ولذلك لا يستطيع إنسان أن يقدح في ذلك لماذا؟ لأن القدح في ذلك إنما هو قدح في أحاديث صحيحة وقدح في روايات وصلتنا بإذن الله جل وعلا من الثقة ولذلك بقول ممكن برؤية برؤية تعلم ذلك ويتم إخراجه يتم إتلافه وبإذن الله ينجو هذا من براثن هذا الأمر في طرق غير شرعية بقى لمعالجة ذلك عايز أأكد بقى على أساس الناس وقع في محاضير عظيمة جدا مش فقط ان انا اقول للناس ده الداء وده الدواء ما يكفي مش كافي ابدا ان اقول للناس عليكم بالاذكار وكذا وكذا لا ده انا لازم انا افهمهم الشر عشان يتجنبوا الشر دليلك ايه يا عم الشيخ دليل اهو في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق حذيفة أنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة إيه أن يدركني الإنسان يسأل عن الشر عشان ما يقعش فيه مش ده يروح يقول لك يا عم الشيخ أنا عملت كذا وكذا تقول له ربا آه يا ريتني اسأل يا أخي قبل ما تعرف المصيبة اسأل يا أخي راحت للدجال بتحب جوزها خايفة على جوزها بتلان جوزها يتجوز عليها راحت للساحر راحت للمجرم عملت له عمل ان هي ايه ما ينظر الى كده وكده وكده مش عارفه ان هي دمرت فيه اشياء عظيمه جدا لا حول ولا ما كنتش اقصد ده انا كنت عايزاه بس ما ينظرش لغيري وارتكبت كبيره عظيمه والعياذ بالله جل وعلا الى اخر هذه الامور من اجل ذلك انا هبين هذه النقاط الطرق غير الشرعيه للانجاب اول حاجه ذكرها العلماء من فعل المبتدعة والجهال استحمام الزوجين بخلاصة جنين مجهض يعني يقولوا لهم انت عايز اه عايزه تحملي اه عايز تحمل اه خلاصة الجنين المجهض واحدة اجهضت او واحدة سقطت خلاصة الجنين ولطخي نفسك بيه ويلطخ نفسه فعل دجل فعل شعوذة فعل جهل فتقوم راح عاملة كده وهو عامل كده هذا منكر ظاهر ومحرم نجس ولا يجوز فضلا عن البدعية والإثم والحرمة العظيمة أنا واحدة الثانية خضت الزوجة خضت الزوجة أنا أنا أنا بسيط جدا في الحلقة دي عشان أوصلها الخضة للزوجة يعني إيه خضت الزوجة؟ لخضها وهذا مشهور في الأرياف وفي القرى وعند البدو وعند هذه الأماكن يقول لك خضها لو اتخضت على طول هتحمل يعني اعمل ايه يقول لك جيب حيه ثعبان ما تعرفهاش وخليها جلسه وارمي الحيه عليها ها تتخط هتعمل بعد كده جيب عقرب وارميه عليها كل ده دجل كل ده هات حربايه وارميها عليها هات عرسه وارميها عليها كل ده دجل ما هو ذكرت حاجه كان في واحد يعني من الغشم كده فقالوا له يعني مراتك عايزه تتخاض ما بتحملش عينين عايزه تتخاض قال ايه عايزه تتخاض قال طيب قام طالع على الكوبري اللي فوق النيل العالي تعالى يا وليه طلعت معاه شايفه السمك بتبص قام زيقها في الميه نزلت غرقت ماتت عملت لها كده عايز اخضها عشان تحمل اهي راحت عملت الميه يلا ضاعت هيبقى في جهل وفي عبط وفي دجل وفي شعوذه وفي افك مش عايزين نقع في هذه ده احنا مسلمين يعني الاصل عندنا تحضر عندنا نضج عندنا كتاب عندنا صحيح السنه عندنا فهم سلف الامه كده مش كل واحد بقى يسمع الخضه دي يقوم رايح مشوح مراته في النيل واللي شوحها تحت قطر وبتاع لا لا ما ينفعش الكلام ده طيب النقطه الثالثه الزار وانا عايز الجماعه في الكنترول الحين يعني برضه يبقوا يظهروا لنا حاجه كده عجيبه الزار لانه منتشر مش في مصر ده في مصر وفي بلاد الخليج بالاجماع دون استثناء وفي العراق في الشام في اليمن باكستان في كل مكان الزار وما ادراك ما الزار لعنه من لعان الاشرار الزار دي لعنه من لعان الاشرار يجيب لك الواحده ويدخلها فوز زي ما انتم شايفين كده المنظر كده عجيب شويه الدراويش دول هم الله الواحد ده حمدته وده بليه وده زلطه ما تعرفش جايين من انا ده هي المهم شويه الدجالين دول ويجيبوا الواحده الست تبقى واقفه في وسطهم تماما يقولوا لها ايه بقى عليكي تتهزي يمين وشمال مثل اللي بترقص بالظبط تقعد تترنح يمين وشمال وهم نازلين بالطبل والضرب والضرب والوليه دي تخيلها بالايه بالنار اللي معاها تخل تخل عمليات كلها تخيليه ده يضرب بالصوت الصوت العالي العالي العالي العالي والتاني يلحقها بالصوت العالي العالي العالي وده يجيب الكلب ويذبحه قدامها الرعب والخوف والصوت وصوت الطبل والنار اللي حواليها تقوم من الرعب وقع في الارض يغمى عليها يقول لك بس اللي جواها خرج ايه اللي هيحصل هتحمل وتجيب مولود وهيبقى ذكر يعني امر اعجب من العجب بل في بلد يعني في دوله جارة عربية أمر عجيب جدا يعني في المغرب يا دولة شقيقة وإخواننا وأحبابنا هناك أمر عجيب من هذا الزار يعني هناك يقول لك الملك طارش والملك شامهورش عاملين مبنى عظيم داخل مغارات وحاطين فيه ضريح وحاطين على الضريح بقى يعني كسوة كده كبيرة خضراء زي اللي بيعملوها الدراويش والطرقيين وبعدين يقوم داخلين الواحدة من دول يقول لها أهو شمهورش ملك الجان أهو احتكمي إليه هو اللي كده اشتكي له أهو وانتوا شايفين المنظر أهو حاطين العرض أهو وده دي المخبأة بتاع شمهورش والملك طارش تدخل عنده ان هو اللي بيتصرف في الكون وهو اللي بيحكم في الكون وهو اللي بيشيل الخلافات اللي بين البشر والدجالين قاعدين هم وبعدين هي تدخل او هو يدخل تقعد تحكي ان الجن ده ظالمني ولابسني ومنعني من الحمل وما بقدرش اولد وان جت اولد اسقط وما شابه ذلك وحاطين لك بقى حواليه بقى صوره سجاجيد وصوره ايات قرانيه وصوره حاجات على اساس ان هم ياخذوا اموال الناس ويبتزوها بالحرام ويوقعوهم في الشرك والعياذ بالله حتى ان كان راجل او اهو ده اهو ده مش راجل اهو صوره راجل اهو مش عايز اقول راجل اهو اشباه الرجال يجي يعمل زي القرد كده اهو يعني كانك في م... آه كانك بتشاهد عالم الحيوان هم يعملوا له وهو ايه لغايه ما الاخر لك ده الجذب الجذب فين ده هو عنده انيميا ومن الدوخه والتنطيط هو نعى واقع في الارض وبعدين يقول لك فلان حكم فيه خلاص اتعالجوا هتولد باذن الله كل ده دجل وكل ده شعوذه والعياذ بالله طيب انتقل من دي الى النقطه اللي بعدها غايه في الاهميه النقطه الرابعه دي مشهوره جدا جدا تلطيخ الجسد بالدم تلطيق الجسد بالدم لأن الطرق المحرمة طبعا ولا على فكرة ولا هي طرق للإنجاب ولا أي شيء دجل مشهور بين الناس فقط تلطيق الجسد بالدم قال ابن باز الشيخ ابن باز رحمه الله قال أما الاغتسال بالدم اللي بروح يعملوا كده يجيب الدم ويغتسل به عشان يبقى عنده حمل وهي تجيب الدم وتغتسل به عشان تحمل منه يعني خلوا بالكم ازاي يعني هو عنده عقم يحط الدم كده خلاص هيبقى فيه حمل وهي تحط الدم كده وتكبه على جسمها وتدهن به الجسد وتلطخ عشان هي تحمل منه اهو الشيخ ابن باز بيقول ايه ابن باز يقول بالحرف الواحد في فتاوى المرأة المسلمة صفحة 12 بالحرف الواحد يقول اما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم نجس ومحرم نجس ولا يجوز التداوي بالنجاسات ولا يجوز التداوي بالنجاسات بالنجاسات لا يجوز السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته سمحنا يا شيخ تفضل آه حضرتك لي زوج لي زوجتي
نعم لي زوجة نعم آه آه، قرأت عليها القرآن رقيتها في يوم أي نعم فقرأت عليها القرآن فأغمي عليها وتكلم عليها أحد قال إني مسلم أو كذا مم.
وخفت عليها مم.
من من بعد أتيت بأحد الأشخاص ليرقيها مم.
فرقاها عندما رقاها آه، تكلم عليها نفس الشخص وقال أنا موكل بسحر و- وهذا السحر آه، القصد منه أنت أن تعيش هذه الزوجة في هم وغم إيه وأن تطلق من زوجها وه- وهي معنت- إلى الآن تشتكي من هذا العرض ولا أدري ماذا أفعل
طيب ولا تريد الذهاب لا تريد الذهاب إلى دار أهلي لا إيه.
تريد الذهاب إلى دار أهلي أيوة.
وعندما تذهب إلى دا- دار أهلي ترى أشياء آه، ويخيل إليها أشياء إلى درجة أنها تقول لي أريد الموت ولا, ولا أريد الذهاب إلى أهلك مم.
ولا أدري ماذا أفعل رقيتها آه، قرأت القرآن على ما البقرة والفاتحة والمعوذتين ثلاث وآ- والإخلاص ثلاث ولما- والصافات والسدر ورقيت بها واغتسلت وشربت منها ثلاث أيام فتقيأت عندما تقيأت قالت لي كأني كنت في بيت مظلم وخرجت منه صح
ولا أدري ما وإلى اليوم اليوم في الصباح ص- صارت نفس ال- نفس الشيء أغمي عليها وقرأت عليها القرآن ثم استفاقت وب- ولديها شيء آخر يا سيدي عندما عندما تغضب يغمى عليها آه آه كثير أي نعم طيب هذه من الأعراف طيب إن شاء الله تقرأ عينك أجيبك بإذن الله أجيبك إن شاء الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا شيخنا أهلا بك مرحبا
لو سمحت يا شيخ بس بعد إذنك يعني تفضل علمت أن زوجتي معمول لها سحر يعني آه
ماشي يا شيخنا آه تفضل آه السحر دوت آه مش عارفين في ناس بتقول مرشوش وفي ناس بتقول آه، مشروب ان هو مشروب مشروب يعني
مين الناس فمش- اللي مين فانا الناس مش عارف نعم لا مين الناس اللي بيقولوا واحد شيخ يعني جاء عمل رقيه شرعيه شيخ نحسبه على خير يعني.
آه وقال بناء عليه يعني شاف حاجة يعني آه حضر عليها آه وحدث و- حدث آه، كلام حدث.
وكده اه واتكلم مم.
فاهمني ورحنا لواحد تاني مش عارفين بقى دجال ولا ايه يعني الله اعلم يعني بس برضه بالرقيه الشرعيه بس مش عارفين نظامه ايه بالظبط يعني آه بس اعطانا حاجات يعني اعطانا زيت زيتون وزيت بركه وازازه كده مع- اللي هي دم غزال بيقول او حاجه زي كده مم.
فاهمني ومش عارفين نعمل ايه والله العظيم بتبهدل اخر بهدل يعني هي الحمد الاول لله.
الاول كانت تعبانه كتير كتير يعني الحالات بتيجي وتشنكات وحاجات زي كده أي نعم ودلوقتي بقى يعني لما رحنا الراجل دوت اللي حكت لك عنه بتاع دم الغزال والحاجات ديت آه، دلوقتي بقى بيجي لها ايه بيجي لها مغص كتير جدا بالليل فاهمني مغص وضهر والمغص بقى بيت- بيتحرك من مكان لمكان فاهمني يا شيخنا آه آه آه نعم فمعلش ارجوك والله العزيم انا تعبت حاضر جدا حاضر يا يعني حبيبي حاضر على رأسي على رأسي السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا عامل ايه يا شيخنا؟
حياك الله والله اني احبك في الله يا عم شيخ حبك الزهري الذي أحتري من أجله انا والله نفسي يعني آه، اكلمك على الهاتف لكن انت الاوقات حضرتك بترد فيها ميتي احنا ردين اليوم على 52 استفسار والله تفضل طيب أ- السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازي حضرتك يا فضيلة اهلا الشيخ بيك رحمك الله الله يحفظك لو سمحت ربنا يديك الصحة يا شيخ تفضل.
كنت عايزة حضرتك بس أسأل حضرتك على حاجة اتفضلي بنتي حضرتك معايا بنتين آه، منهم آه، آه، يعني الاتنين حضرتك بيجي كل آه، شهر كده زي- زي ياخدوا زي حقنة اه ع- آه، ف- كل مرة تقول لي بنتي آه، أنا خدت حقنة يا ماما ففي مرة بشوف كده فخدها فشفت حضرتك الدم هو نازل وبي- وبيشرب كده مكان الحقنة آه.
كل مرة بتاخدها بقى أوقات تاخدها كل أسبوع أوقات كل عشر أيام كل شهر اه و- آه، هي وأختها نفس الحكاية هم تعبانين خالص يا فضيلة لكن في الشيخ.
الحياه ما بياخدوش اي اي ابر ولا حاجه ها لا ما بياخدوش حاجة خالص بس هي بي- بياخدوها كده حضرتك و من- مناما ولا يقظه
ويقظة يقظه اه هي الاعمار كم سنه آه، الأعمار حضرتك آه، الصغيرة 16 والكبيرة 17 بس طيب، الكبيرة برضه سلوك- لكن بطلت شوية سلوكم لكن سلوكم طيب و- وعلى دين وكده اه آه، بفضل من الله ونعمة الحمد لله اه بس آه، فضيلة الشيخ بقى آه، يعني الكبيرة ح- شافت رؤية ان هي شربت عند صاحبتها عصير بنجة وف- ومعمول لها فيه عمل آه.
شافت في الرؤية كده اه وهي فعلا شربت عند صاحبتها عصير مانجا اه اه بس احنا ما فيش اي صله خالص ل... ل... ل... لوجه انهم يعملوا لنا حاجه اه اي نعم اي نعم مش عارفه بقى راي حضرتك ايه حاضر حاضر على ماشي، رأسك.
جزاك الله كل خير ومتعك تحتاج.
بدوام الصحه والعافيه جزاك الله كل خير جزاك الله كل خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
ايوه تفضل
لو سمحت يا اخي انا عاوز اكلم الشيخ معاك شيخ معاك تفضل لو سمحت يا شيخ محمد انا عندي زوجتي حملت ثلاث مرات اه والجنين, والجنين يموت في بطنها اه اه فيعني التحاليل اثبتت ان ما فيش اي مشكله اي نعم
ويعني مش عارف انا يعني ده ممكن يكون سحر ولا يكون ايش بالضبط طيب بالنسبه للاعراض هي هي ما بتشتكيش ابدا من الم في البطن او اسفل الظهر او صداع لا ما بت... يعني احيانا يا دكتور ها احيانا
هي بج- بجوارك الحين جنبك لا لا لا لا لكن ما انتش متذكر كانت بتشتكي من ظهرها من اسفل او البطن او كده بتشتكي وبس احيانا مش هقول يعني ما ايوه احيانا مش على طول اه ايوه طيب يا حبيبي حاضر حاضر ماشي حاضر وانا اخذ بقى فتره كده ماده علميه وبعدين اعود للاجابات ان شاء الله رب العالمين. قلنا طبعا قضيه تلطيخ الجسد بالدم والعياذ بالله جل وعلا، قال ابن باز اما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم نجس ولا يجوز التداوي بالنجاسات، فتاوى المراه المسلمه قلت صفحه 12 للشيخ ابن باز رحمه الله، يعني ايه؟ المراه بتعمد الى ذبيحه يا جماعه تروح مسلخ او غيره بتقوم جايبه الدم وبعدين تلطخ بيه جسمها آه، آه، آه، احمد اخي الزغبي لما حب يعمل كتاب الصواعق وكان في مكان ما مثل هذا بيضرب القدر يعني بيشتري اشياء لقى واحده راح للجزار بتقول له والله اللي انت بتذبحها دي ذكر ولا انثى الجاموسه دي ذكر ولا انثى قال لا ليه يعني إيه الفرق بين الذكر ولا الانثى قالت لا لا لا، انا محتاجه ذكر قال لا دي ذكر قالت له انا عايزه الدم جايبه معاها قاروره تاخذ الدم في القاروره ثم وقف احمد ليه قالت اصل أنا يعني الشيخ وصف لي ان انا الطخ جسمي واكب على راسي وزوجي كمان احنا نحمل على طول لان احنا بقى ثلاث سنوات ما فيش اي حمل على الاطلاق طبعا حذرها ونبهها وبينها لكن والعياذ بالله جل وعلا احيانا الجهل يتحكم في راس الجاهل ونتيجه للرغبه والعياذ بالله جل وعلا يقهر الشيطان عقل ضعيف الايمان اللي هو صاحب الهمه الدنيه والعياذ بالله جل وعلا. النقطه اللي بعد كده في طريقه مشهوره طبعا عند الدجالين وعند الكذابين والافاكين والبسطاء اللي هي الكتابه على عوره الرجل وبطن المراه ووضع الاحجبه. يعني ايه؟ كتابة على عورة الرجل المغلظة يجي ساحر يكتب له يعني أشبه بآية قرآنية أشبه بكذا أشبه بقسم أو ما شابه ذلك والعياذ بالله جل وعلا وبعدين يقوم جاي للواحدة ست يقول لها نامي على ظهرك ويكتب آيات على بطنها أو يكتب أشياء وهذا مما لا يجوز ولا يجوز له أن يطلع على ذرة من جسدها بعد كده وضع الأحجبة على الاثنين على عورة الرجل المغلظة وعلى بطن المرأة ما تسيبوش الحجبة دي ليه لأن لو تركتوها اللي هيحصل ما فيش أي حمل ايه اللي هتخليكم تعملوا اعوذ بالله اعوذ بالله بالاعتقاد في ذلك شرك واضح والعياذ بالله جل وعلا فضلا عن العمل نفسه عمل دجل وعمل شعوذه وعمل فيه اثم وبهتان ومعصيه ولا يجوز الانسان انه يعتقد ان الكتابه على السوء المغلظه هذه او ان الاحجبه دي هي اللي بتجيب الحمل وهي اللي بتخلي الانسانه تحمل وهي اللي بتجعل الرجل يكون عنده قدره ايضا على ان زوجته تحمل اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الكفر بعد الاسلام واعوذ بالله من العمى بعد البصيره واعوذ بالله من الضلال بعد الهدى طيب اخر طريقه اذكرها قبل- او قبل اخر طريقه اذكرها في هذا عشان الناس كلها تبقى على علم وتتجنب الدجل الموجود ده طريقه الفول طريقه الفول ما كنتش مصدق لغايه ما تاكدت منها بنفسي عن راجل بيقولوا عليه ولي وصل لمرت- لمرتبه القطب او الغوث وفي الحقيقه انتوا عارفين يعني عقديا ما عندنا الاولياء الا على قسمين اولياء للرحمن واولياء للشيطان اولياء الرحمن هم أصحاب العقيدة الصحيحة الذين يتابعون محمدا صلى الله عليه وسلم ويجتنبون المعاصي والمحرمات ويتقربون إلى الله بفعل الطاعات المهم القسم الثاني والعياذ بالله جل وعلا القسم اللي هو الاولاني اولياء الرحمن على قسمين منهم السابقون في- ومنهم المقتصدون منهم السابقون اللي هم بيتقربوا الى الله بفعل الطاعات ويتجنبوا المعاصي والمحرمات بل هم يتقربون الى الله بفعل القربات ودائما هم على محبه الله جل وعلا وفعل النوافل الى اخره من باب قوله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به الى اخر الحديث الوارد في صحيح مسلم هم دول إنما المقتصدون الذين يفعلون الطاعات ويجتنبون المعاصي والمحرمات برضو واضح من خلال النص اللي هو وارد في صحيح الإمام مسلم في الحديث القدسي حتة ولي بقى أعد لي في بتاعه ومضلمها لي ويدخل لي في خلوة مع الشياطين ويقول لي بيروح ويتغطى ببطانية ويروح يبقى في الحرم ويروح يبقى مش عارف فين ويروح يصلي في الكعبة ويروح يصلي فوق الكعبة و... وكان كل ده دجل وكل ده شعوذة وكل ده باطل وكل ده إفك وكل ده محرم بل بالعكس ربما يصل والعياذ بالله إلى مرتبة اللي هو والعياذ بالله الخروج والعياذ بالله جل وعلا وهذا ظاهر من أفعال البعض المهم حتى ما بيوصل المرحلة دي يقول لك اترفع عنه اللح... اترفع عنه ال... ال- الحجاب ايه الحجاب اللي اترفع عنه لا عاد لا بصلي ولا عاد بصوم ولا عاد كده خلاص وصل وصل وصل فين وصل الى الشيطان الرجيم والعياذ بالله الرحمن الرحيم المهم الفول الفول ده بيعملوا فيه ايه بالظبط مدعي القطبيه او الغوثيه دي او الولايه بيبقى قاعد الناس كلها تروح له شفت واحد بيجوا له من يعني الاف مؤلفه الاف الاف مؤلفه يبقى قاعد كده دخل له الزوج والزوجه ما يحملوش عندهم موانع يقوم يقوم جايب حبوب معاه فول جيب الحبايه الاولانيه كسرها اثنين ويقول للزوج كل النص ده وانت كل النص ده جيب حبايه ثانيه ويقوم قاسمها اثنين ما تروحوا انت كل النص ده انت كل النص ده وجيب حبايه ثالثه ويتمتم عليها بكلام ولكنه بيقرا على اسم الاعظم وكده كل ده دجل وشعوذه لكنه بيقرا على سريانيه كل ده دجل وشعوذه وبعدين يقوموا لهم خدوا النصين دول بقى انت النص معاكي وانت النص معاك لما تيجي تنام حط دي تحت المخده وانت تيجي تنامي ضعي دي تحت المخده يعني الوساده وبعدين اوعوا تشيلوا النص حبايه فول ليه لو راحت ضاعت الامور كل ده دجل وشعوذه وافك وباطل والعياذ بالله جل وعلا وما فيه ذره من صدق والعياذ بالله جل وعلا الطريقة التي تلي ذلك بيسموها طريقة البول البول دي عجيبة قوي يعني ايه في ال- طريقة اللي يقولك ايه عشان يتم الانجاب طريقة البول يروحوا للساحر الساحر يضع يده على راس المرأة وبعدين يتمتم وعشان يلبس عليهم ويدلس عليهم يقرأ بآيتين من كتاب الله جل وعلا وبعد كده يتمتم ويدعي أنه يقرأ بالسريانية لكنه يقول الكلمات السحرية والكفرية وبعد ما يقول الكلمات السحرية والكلمات الكفرية على الدماغ يقوم أطلق البخور وبعد ما يطلق البخور يقوم جايب الطلاسم وضعها على الراس دي وعلى الراس دي وبعد ما يعمل كده ويخلص يقول لها ايه نفسك تبولي عايز تدخل الحمام ان قالت اه وتجري هتحمل دي هتحمل فورا قالت لا يقول محتاجه كذا جلسه كل ده باطل كل ده إفك كل ده جهل كل ده شعوذة واتقوا الله جل وعلا لأن فعل الساحر ده فعل الكفر واللي بيروح له مرتكب كبيرة طيب بعد كده قضية القبور والأضرحة دي أظن يعني مشهورة نار على علم تلاقي الزوج واخد الزوجة وجاري جاي لك يا سيدي فلان جاي لك ماشي قال له ماشي منين ولا جاي له متنيل ولا حتى راكب حمار المهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ده شدد الرحال ورايح مسجد قبوري مسجد بدعي والعياذ بالله رب العالمين مسجد مهر الله جل وعلا بل يدعى فيه غير الله ويروح يقوم يجيب النذور وينذر لهذا الميت لعن الله من نذر لغير لعن الله من ذبح لغير الله هذبح لك يذبح له ينذر له والنذر عباده ويدعيه يا فلان خلي زوجتي تحمل وخلاها تعمل ودعي ونذرا عليه كل ما هجيب لك كذا دعاء أدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا ولو صرفت لغير الله جل وعلا كان شركا أكبر فقاعدين يقعوا في الشرك وفي الآخر المسؤولين عن المسجد مع الجهات الثانية بتقسموا بتقسموا الغنيمة والعياذ بالله اللي ما يفعلها مجرم يسلبوا الناس أموالهم ويوقعهم في الدجل والسحر والكفر والعياذ بالله جل وعلا ولذلك أنا أنصح بعدم التوجه مطلقا هذه يتأتى منها والعياذ بالله أفعال المعاصي يتأتى منها المحرمات والبدعيات يتأتى منها الشركيات أصلا اللي هو الشرك الأكبر والعياذ بالله جل وعلا بعد كده حاجة آخر طريقة لبس المرأة الخرزة لبس المرأة الخرزة الله عجيبة حتة الخرزة دي المهم يقول لك إيه ده اللي بيسموه عندنا العلماء الرأي المسخوط بالسين رأي مسخوط يجي يقوم يعمل إيه قال ربيعة من ألبس امرأة خرزة يجي يلبسها كده فتلة فخرزة ليه؟ لولا قارئ عليها هتخليها تحبل شوف لك من ألبس امرأته خرز لكي تحبل أو لا تحبل فهذا من الرأي المسخوط هذا من الرأي إيه؟ المسخوط كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لأبي محمد القيرواني صفحة 236 هقف بقى عند هذا الحد وابدأ أجيب على الأسئلة بإذن الله جل وعلا لأن لو تكلمت أكثر الموضوع يعني أظن يعني كبير مش سهل والعلاج هذكره بعد ما أجب على الأسئلة زوجتي قرأ- قرأت عليها القرآن أغمى عليها تكلم عليها كذا المهم شخص آخر المهم قال سحر المقصود هم وغم وطلاق يخال إليها أشياء تتمنى الموت على الذهاب إلى أهله إلى آخر هذه الأمور طبعا حكاية إن هي بتتمنى الموت ب- على أن هي تذهب إلى أهل الأخ ده بسبب حاجة كل اللي بيروح يعالج يقول آه مسحورة واللي عاملاها أهله يترسب في العقل الباطن عندها ان اهل الرجل ده ما بطلوش اعمال لها تكرههم تمقتهم الامر يستحيل ذهابها الى هناك يترسب الامر انها تتعايد ذلك لدرجه ان هي لا يمكن تفكر تذهب الى هناك عندها الموت اهون او الطلاق اهون من ذلك وفي الحياه لا بيبقوا عملوا شيء ولا في اي شيء وكل هذا من الججل والتلبيس المهم الاعراض اللي موجوده دي اعرض مس وسحر اعرض مس وسحر المس انسان تقي صالح انت انت ما تجيبش اي حد غريب ما دمت تتقن عالجها باذن الله جل وعلا من المس انما قضيه السحر باذن الله عايزك ما تستعملهاش الا اللي هقول لك عليه الطريقه هذه اللي هقولها ليست عجيبه من كتاب الايضاح المبين لكشف حيل السحرة والمشعوذين وإليه المجموع الثمين من فتاوى أهل العلم المعتبرين اللجنة الدايمة اللي هو ابن باز وابن عثيمين والمجموعة اللي هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين والمجموعة الطريقه بتقول ايه اللي انت تستعملها بالنص لحاله زوجتك هتجيب كيلو عسل كيلو عسل صافي ابيض وبعدين تضع عليه مسحوق الحبه السوداء تطحنها تقلبها فيه تقرا الرقيه الشرعيه كامله تقرا الرقيه الشرعيه كامله واحد يقول لي الرقيه الشرعيه لا اقرا ايه طبعا الحديث وارد عند الامام الحاكم في المستدرك فيه ضعف قلت لك هتقرا الفاتحه والبقره من واحد لخمسه الايات من 163 ل 164 والايه 255 ومن 285 ل 286 ومن ال ومن هتقرا كمان من ال عمران 18 الايه رقم يعني والاعراف 54 المؤمنون من 115 ل 118 صفات من 1 ل 10 الحاشر من 21 ل 24 الجن رقم ثلاثة المعوذات ثلاث مرات اللي يقول واحد المعوذتين وبعدين تضيف عليهم في القراءة آيات فك السحر اللي هي في الأعراف من 117 ل 122 وفي سورة يونس من 79 ل 82 وفي سورة طه من 65 ل 68 تقرأ دي كل يوم قبل الفطار بفترة تاخذ ملعقه مع بالتسميه مع التكبير باذن الله جل وعلا بسم الله الله اكبر وعندها يقين بان الله هو الشافي بان الله هو الشافي بعد كده هتستعمل دي بعد كده تستعمل حاجه بسيطه خالص اللي هي تجيب ميه طاهره عذبه تقرا عليها رقيه شرعيه مع يدفك السحر اللي انا ذكرتها دي وبعدين كل يوم كل يوم حتى لو مره الصبح مره بالليل تشرب وتغتسل بالتسميه مع التكبير تشرب وتغتسل يزول عنها باذن الله جل وعلا وانا بقول للاخ اهو التزم ما اقول وبلاش تجيب اي حد يقرا عندك في البيت او ما شابه ذلك ليه لان الامر ما يحتاج ان شاء الله جل وعلا وبعدين انا لا اؤيد على الاطلاق ان يبقى فيه مستشفيات للعلاج بالقران دي بدعه ولا حتى اللي في المملكه العربيه السعوديه يعني ان يعمل لك مستشفى او دار رقيه او ما شابه لم يحدث على الاطلاق ولم يحدث عند سلف الامه ولم يثبت على سلف الامه ان كان فيه دور للعلاج بالقران ولم يثبت ان احدا تفرغ للعلاج بالقران ابدا من سلف الامه ده من فعل الفاضيين والفارغين والضايعين المهم انا بقول انت انت وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو انت الح على ربك في الدعاء انت اللي متقلب اكثر وهي تلح على ربها في الدعاء طب بقى اللي بقول لك عليه ان شاء الله باذن الله باذن الله تبرأ علمت السؤال الثاني الاخ بيقول علمت ان زوجتي لها سحر قولوا مرشوش قولوا كذا المهم عندها مغص المغص هذا المتحرك في البطن المغص المتحرك صحيح اللي انا بقوله لك يا اخي طريقه اللي انا ذكرتها منذ قليل طريقه العسل هذه من كتاب الايضاح المبين زي ما قلت لك ويلين مجموع الثمين وعليها مسحوق الحبه السوداء وتقرا عليها ما ذكرت هذه خذ منها باذن الله بس انت تضيف اللي هو المغص المتحرك هذا تضيف تجيب زيت زيتون لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناكله وان ندهن به فانه من شجره مباركه كما في الحديث الصحيح تقرا عليه وبعدين هي هي تقرا عليه وتمسح البطن كل يوم تمسح البطن مكان الالم هذا تمسح البطن تسمي وتكبر وتمسح مكان البطن يزول باذن الله جل وعلا السؤال الثالث كان بيقول ال- الأخت اللي عندها بنتين المهم الأمر عجيب شوية بتاعهم اللي هو حكاية الحقنة هذه هي مش بتبقى حقنة هي بيسموها القرصة أو مكان ما يشبه القرصة يعني في واحدة تقوم من النوم مثلا تلاقي زي ما يكون في آه، تقريص كده في الجسم عايز اوضحها اكثر يعني تلاقي بقع بقع زرقاء او بقع حمراء كده علامات زي ما يكون واحد قرص واحد او ماسكها كده يعني ضاغطها ضاغطها جامد واحيانا تجيب دم مكانها يجيب دم هذا بالاخت بقول لها لا تعمله بالظبط بالظبط باذن الله طريقه الماء الطاهر العذب تقرا عليه الرقيه الشرعيه اللي انا ذكرتها مع ايات فك السحر البنتين كل واحده تقرا هكذا تشرب تشرب تشرب وتغتسل هكذا الى ان يزول باذن الله ومع هذا زيت الزيتون في اماكن الذراعين كاملين باذن الله مع القراءه عليهما ايات الرقيه الشرعيه وايات فك السحر يزول باذن الله وقريبا جدا ان شاء الله السؤال الاخير اخي بيقول زوجتي حملت ثلاث مرات والجنين يموت في بطنها والتحاليل سليمه هذا ده, ده اللي هو الطرق اللي انا كنت اذكرها خمس طرق واقول لكم عزوها ومكانها وتحقيقها في علاج سحر الاجهاض باذن الله العلاج ده جيبوا لكم طبعا من كتب شتى ومحققه باذن الله جل وعلا وادلكم على المواطن والنقاط باذن الله وسامحوني انا جت الحلقه رغم والله المرض لكن يعني اثرت ان ما اتاخر عنكم وباذن الله الحلقه الجايه هتسمعوا الاجابه العلاج كامل اللي فيه شفاء باذن الله مع علاج سحر التبوير يعني سحر التبوير وعلاجه ايه اسال الله ان يتقبل مني ومنكم وعلى فكره ده مش مجرد كلام ده عندنا عقيدة عقيدة بأن الله هو الشافي وكل قصدي أن يقوى اعتقادكم في الله جل وعلا واتركوا هذه الأبواب واثبتوا على التوحيد وحافظوا على الصلوات وعلى العبادات وحافظوا على الأذكار الشرعية واعلموا أن الشيطان ضعيف وأن كيده ضعيف أسأل الله أن يحفظ الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته